لحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم يعني أدينا داخلين على حبيبنا المصطفى اللي غبنا عنه مش عايزين نقول غبنا لأن النبي في قلوبنا في كل لحظة صلى الله عليه وسلم أدينا داخلين عليه بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي الليلادي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبدأ يذكر لهم مشهد هيحصل يوم القيامة المشهد ده ذكرناه كتير جدا لكن النهاردة عايزين نلقي الضوء على بعض المشاهد وبعض الأشياء اللي تفرح القلب وتدخل السعادة على قلوبكم يا رب اسعد قلوبكم وقلوب المسلمين جميعا يا رب دنيا وآخرة اللهم أمين يا رب العالمين فالنبي بيقول لهم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم بيقول إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة خدوا بالكم أربع نداءات من أجمل النداءات اللي هتسمعوها وانتوا داخلين جنة الرحمن سبحانه وتعالى فإذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا تفضلوا الشباب على طول فلا تهرموا أبدا ما تعجزوش أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا دي كانت أربع نداءات بداية ويعني مفتاح لدخولنا على درس الليلادي اللي بعنوان النبي وأعياد المؤمنين صلى الله عليه وسلم قبل ما أبدأ في الدرس وقبل ما أخش على درس الليلادي يعني بقول لكم والله العظيم وحشتوني وبقالي كتير مشتاق ان احنا نلتقي مع بعض في حلقة على الهوا وربنا يجمعنا وإياكم على خير ربنا ما يحرمناش منكم وما يحرمناش من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في برنامج ليلة في بيت النبي برنامج ليه مكانة في قلبي يعني ما تخطرش على قلب بشر الحاجة الثانية أتمنى يكون البرنامج اللي قدمناه لكم قدمناه لكم في شهر رمضان اللي فات أتمنى يكون عجبكم برنامج يوم في الجنة مش قادر أقول لكم على المشقة والتعب اللي شافوا كل الطقم والكاست اللي كان معانا في قناة اقرأ ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا يا رب العالمين بدءا من الأستاذ محمد سلام والأستاذ إيهاب درة والأستاذ الشريف أحمد سمير ومخرجنا الجميل الأستاذ حسام وردة والكاست بتاع المصورين الأفاضل اللي أتمنى والله لو أقدر أجيبهم من ورا الكاميرات دلوقتي ويعني تشوفوهم ناس أفاضل وتعبوا معانا وكل واحد حتى الشاب اللي كان بيقدم لنا كوباية الشاي جزاهم الله خيرا جميعا ربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناتهم تعبوا كتير جدا عشان نقدر نقدم برنامج يوم في الجنة بالشكل الجميل دوت وربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة يعني آه سبحان الله آه قدمنا لكم في قناة اقرأ حوالي آه أربع برامج الفترة اللي فاتت قاطع هذه المنتجات والمصارع ويوم في الجنة وبرنامج العمر ليلة في بيت النبي وليه قلت برنامج العمر لأن في يوم من الأيام كان في حوار دار بيني وبين أخويا وحبيبي أستاذنا الكبير أستاذ محمد سلام فبيقول لي شيخ محمود حضرتك حاطط خريطة لبرنامج يوم في الج... برنامج ليلة في بيت النبي ممكن نستمر معاه قد إيه تقريبا عشان نظبط الخريطة بتاعة البرامج قلت له هقول لحضرتك حاجة وأتمنى توافقني فيها قال لي اتفضل قلت له أنا بعتبر برنامج ليلة في بيت النبي ده برنامج العمر يعني أنا عايز أفضل أقدم البرنامج دوت كده لحد آخر يوم أقدمه تاني يوم أكون في قبري فقال لي أنا وافقك طبعا إن البرنامج ده فعلا يكون برنامج العمر فربنا يجمعنا وإياكم على الخير أنا بحس ببركة النبي بتحل في البرنامج ده تعالوا نبدأ الليلة دي بسرعة كده مع أعياد مع أعياد المؤمنين النبي وأعياد المؤمنين صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا لسه خارجين من عيد الفطر وداخلين على عيد الأضحى وكل يوم بنعيش فيه في طاعة صدقوني والله العظيم بنبقى في عيد كل يوم بنعيشه في طاعة بنبقى في عيد يعني سبحان الله وأنا بالنسبة لي كمان كل يوم ثلاث ده عيد بالنسبة لي عيد شخص بالنسبة لي يوم ما بلتقي معاكم أو بلتقي بيكم في برنامج ليلة في بيت النبي أعياد المؤمنين يا جماعة عمرها ما بتنتهي من يوم ما ربنا بيكرمنا وبنعرف طعم ولذة الطاعة مع أول سجدة بنسجدها لله ومع أول مرة بتلبسي فيها حجابك ومع أول مرة بتقبل فيها إيد أمك وأبوك ومع أول مرة بتذوق طعم وحلاوة ولذة القرآن ولذة التسبيح والمناجاة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي أول مرة حضرتك ب- بتروح تحج أو تعتمر وأول مرة بتروح تحضر درس علم وأول مرة بتدعو إلى الله دايما كده اللحظات دي ما تتنسيش لحظات فارقة في حياة الإنسان وأول مرة ربنا بيهدى على إيدك إنسان وأول مرة بتنجح وأول وأول كل اللحظات ديت لحظات أعياد في حياتك وطول ما أنت مع ربنا وطول ما أنت في معية ربنا وطول ما أنت بتحب ربنا وبتطيع ربنا أنت كل لحظة بتعدي عليك في حياتك فأنت في عيد وإحنا في رمضان اجتهدنا وعبدنا ربنا وعشنا في طاعة عايزين نجدد البيعة عايزين نجدد البيعة مرة تانية ونفضل ماشيين في الطريق عشان نوصل للجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول من خاف أدلج ومن أدلج يعني أدلج يعني بدأ بدري مشي بدري في أول الليل اللي عايز يوصل للجنة يب- يبدأ بدري ما يقولش هستنى لما يبقى عمري 70 و80 سنة وأبدأ ومش معنى كده إن اللي هيتوب ليلادي وعنده 70 و80 سنة بنيأسه بنقول له لا ده أبشر بقول المولى عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ابدأ من ميلادي واعتبر النهاردة ميلاد جديد زي ما احنا بنعتبر أول حلقة دايما بعد ما بنرجع لليلة في بيت النبي بعد رمضان وبعد العيد بنعتبر ميلاد جديد أنا بعتبر النهاردة ميلاد ليا وميلاد ليكم وميلاد لكل حد هيتوب النهاردة وميلاد لح- لكل واحد هيقول هبدأ الطاعة النهاردة وميلاد لكل واحد بيقول إن شاء الله من النهاردة هعيش في معية ربنا سبحانه وتعالى يعني هنجدد البيعة إن شاء الله ولو عايز توصل ل- للجنة لازم خد بالك تعرف حاجة معلومة مهمة قوي ربنا سبحانه وتعالى لازم انت تكون مهيئ نفسك لمجاورة الملك سبحانه وتعالى مش أي حد هيبقى في جوار الملك في الجنة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل الذي رواه الدارقطني بإسناد حسن قال من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده دايما كده الواحد لازم يقعد يحاسب نفسه هو انا بقول يعني انا بعبد ربنا على مراد ربنا مني ولا على مرادي انا من الله اصل مرادي انا من الله معروف انا عايز اعيش واتجوز واخلف ويبقى عندي اولاد وعندي فلوس وصحتي تبقى حلوه وافضل شباب على طول وابقى سعيد والنكد ما يدخلش وابقى عايش مبسوط كده ومروق لاناني ومريح العظمتين وما تجيش مشاكل ولا مصايب ابدا وافضل كده لحد يوم القيامه ده مرادي من ربنا بس مراد ربنا مني غير كده خالص مراد ربنا مني ان لو اديتك الفلوس تبقى عبد لله حرمتك من الفلوس تبقى عبد اديتك الصحه تبقى عبد حرمتك من الصحه تبقى عبد اديتك السعاده تبقى عبد حرمتك منها تبقى عبد فالمطلوب منك ان انت تكون عبد راضي عن ربنا ولذلك كان الحسن رضي الله عنه وارضاه لقى واحد بيصلي لقى واحد عفوا بيدعي فبيقول اللهم ارض عني فقال له اذا رضيت انت عن الله فسوف يرضى الله عنك قال له انا انا عبد فقير ضعيف ارضى عن ربنا قال له ايوه قال كيف ذلك يا حسن قال اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك اخواني واحبابي لازم نشوف من النهارده يعني ما لله عندنا ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نبقى عباد عباد لله مؤمنين متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نحقق ديت عشان فعلا نؤهل أنفسنا إن احنا نجاور الملك القدوس في جنته سبحانه وتعالى وخدوا بالكم يعني دائما كما يقول الإمام ابن القيم النعيم لا يدرك بالنعيم اوعى تفتكر ان انت لما هتنام وترتاح وما تصليش وما تنزلش الفجر وتصلي وما تقومش في عز البرد وتتوضى وما تلبسش ما تلبسيش حجاب في عز الحر اوعى تفتكروا ان احنا لما هنريح نفسنا ونبعد عن الطاعه ان احنا ممكن كده نوصل ونوصل لاعلى درجات الجنه لا الحكايه محتاجه تعب محتاج ان احنا نبذل الجهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين محتاجه جهد وبذل ودايما الطاعه تولي الطاعه والهدى يورثنا هدى تاني وكل ما نقرب من ربنا ربنا بيقرب مننا هو اللي قال كده سبحانه وتعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا خد بالك شوف رحمه الرحيم سبحانه وتعالى وهو الغني عنا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة عايزين نقول إن في ناس بتتفنن إنها تيأس الناس من رحمة ربنا واحنا ان شاء الله بنتفنن ان احنا نخلي الناس ما تنساش رحمة ربنا وان يكون عندها رجاء في رحمة ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء وذنبك مهما عظت رحمة ربنا ستسع إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة اللهم آمين تعالوا نشوف 16 عيد من أعياد المؤمنين دنيا وآخرة ربنا يجمعنا وإياكم في أحلى عيد يوم من قابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم أول عيد وناس كتيرة جدا مش حاسة بالعيد ده لأنه هو طلع لقى نفسه مسلم أول عيد إن ربنا خلقك مسلم موحد في الحديث اللي ورا- اللي وراه البخاري ومسلم يهودي تخيل حضرتك واحد يهودي راح لسيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فبيقول له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود وعلمنا اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال له أي آية قال قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فعمر بن الخطاب تبسم قال له والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت نزلت على النبي في يوم عرفة كان يوم جمعة وكنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج واحنا واقفين معاه في عرفة شوف قد ايه احساس اليهودي راجل يهودي بيقول له لو الايه دي نزلت علينا احنا بقى كيهود اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كان اليوم ده يبقى عيد عندنا اليهودي حاسس بنعمة الإسلام اللي انت فيها معقولة أنا كمسلم مش حاسس بالنعمة ديت ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا بتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الإسلام نعمة ما فيش نعمة أعظم منها الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة وهو بيفسر قول المولى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بيقول يوم القيامة هيحصل مشهد عجيب قوي إن الكفار اللي هم سيخلدوا في النار هيجتمع معهم عصاة الموحدين عصاة المؤمنين هيكونوا معهم في النار واحد عاصي ممكن ربنا يعفو عنه ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء لو ربنا شاء أن يغفر لك بلا توبة لغفر لأنه لا يسأل عما يفعله هم يسألون لكن ممكن ذنوبك تتعدى أو الحدود فتعاقب بها في النار ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من النار فلما يجتمع عصاة الموحدين في النار مع الكفار الكفار هيسخروا منهم ويقولوا لهم ما أغنى عنكم إسلامكم أنتوا بقى يعني أمنتم وأسلمتم طب إحنا كفرنا وإحنا الاتنين مع بعض في النار فيغضب المولى عز وجل للمؤمنين فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار إلى الجنة فذلك قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هيتمنوا في اللحظة ديت ان هم يكونوا على الإسلام عشان يخرجوا مع أهل الإيمان والتوحيد من النار لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في النار أبدا ولكنه سيدخل الجنة لا محالة سواء بعد عذاب أو من غير عذاب أو بلا حساب وانتوا عارفين اتكلمنا في الموضوع ده كتير يبقى أول عيد إن ربنا خلقك مسلم موحد حس بالنعمة دي تحس بإن إحنا عايشين في أرض الأرض دي فيها 6 مليار وحوالي قول 6 مليار ونص منها مليار و400 مليون مسلم و5 مليار يكفرون بالله سبحانه وتعالى ربنا اختارك واصطفاك عشان تبقى مسلم ممكن كنت تبقى مسلم على الورق ما بتصليش ولا بتبر امك وابوك ولا بتاكل حلال وبتاذي جيرانك وبتاذي زوجتك واولادك وبتسب وبتلعن وبتعمل ربنا اختارك عشان يهديك وتصلي وتصوم وتذكر ربنا وتقرا قران وتبر الوالدين وتحضر دروس علم وتفتح قناه اقرا وتشوف البرنامج الليله دي وغيرك دلوقتي قاعد قدام الكليبات وقاعد قدام الافلام والمسلسلات وربنا اصطفاك لان ربنا اللي اختارك اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك عشان كده العيد الثاني بعد الاسلام ان ربنا يوفقك للطاعه هو ده مقامك عند ربنا اوعى تفتكر ان انت فتحت ال- ال- القناه بمزاجك لا ده ربنا اللي وفقك انك تمسك الريموت وبدل ما تتفرج على قناة مش كويسة فتحت على قناة إسلامية وبتتفرج على حد يذكرك بالله ويعرفك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مقامك عند ربنا ده قدرك عند ربنا ولو قدرك عند ربنا مش كويس أو مش أو مش عالي ومش كبير كان ممكن ما يوفقكش كان ممكن النور يقطع وانت بتدور على القناة كان ممكن يحصل أي مشكلة الدش يفصل الطبق فوق الهواء يحركه أي حاجة عشان ما تشوفش الخير ده أبدا لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لك إن احنا نلتقي في الليلة الجميلة ديت علشان نعيش مع ليلى في بيت النبي تعالوا نكمل أعياد المؤمنين ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بها بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أول عيد حبايب قلبي إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين موحدين نعمة كبيرة جدا يمكن يكون في ناس مش حاسة بالنعمة دي لكنها نعمة والله العظيم يعني لو هتدفع فيها كنوز الدنيا كلها ما تسوى لحظة أنت تعيشها على الإسلام وعلى نعمة الإيمان و- واتباع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم دي أول نعمة إن أنت مسلم تاني نعمة إن ربنا يوفقك للطاعة أنت كنت ممكن تبقى مسلم ولكن عاصي أو بعيد عن الطاعة أو ممكن تكون مسلم وبتحارب الإسلام زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال إني لا أخشى على الإسلام من أعدائه ولكن أخشى عليه من أدعيائه اللي بيدعي الإسلام وبيحارب الإسلام باسم الإسلام فشوف ربنا اختارك عشان تبقى مسلم وطائع ومتبع وداعي إلى الله فضل كبير جدا سبحان الملك فعلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ده كلام أهل الجنة لما يجوا داخلين الجنة ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة يبقى تاني نعمة إن ربنا يخلقك على الطاعة ربنا بيقول إيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مفيش فرق بين الذكر والأنثى في التكاليف وفي الجزاء الأخروي الاثنين زي بعض النساء شقائق الرجال النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يا سلام شوف النعمة الجميلة إن أنت تعيش أحلى حياة وأسعد حياة وفي الآخرة تلاقي نفسك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم عيد الفطر دخل الرجال يهنوه بعيد الفطر خرجوا دخل الصبية الصغار وكان من ضمنهم ابن عمر ابن عبد العزيز فلما دخل لقى عمر بن عبد العزيز بيحكم 26 دولة لقى ابنه لابس لبس قديم والأولاد بقى ما شاء الله أبناء الرعاية لابسين لبس جديد فبكى فدخل عليه ابنه وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرفة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة فتبسم هذا الولد وقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله ده المعنى اللي قلته لك في أول الحلقة إن كل يوم يعد عليك وإنت في طاعة إنت في عيد انتوا قاعدين دلوقتي قدامي بتشوفوا الحلقة بالله عليكم احنا تواصلنا قبل كده وقلنا وانت بتتفرج على الحلقة اذكر ربنا اختار ذكر واحد ثابت عشان ما يعني يعني ايه عشان ما تعطلش نفسك وعلشان ما تتلخبطش اقعد مثلا قول سبحان الله طول الحلقة سبحان الله سبحان الله قول استغفر الله قول الحمد لله قل لا حول ولا قوة إلا بالله أي ذكر كده بفضل الله يتحسب في ميزان حسناتك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فشوف عمر بن عبد العزيز ابنه بيقول له إيه؟ إنما العيد لمن أطاع الله الإمام ابن تيمية بيقول إن في الدنيا جنة فعلا في جنة حقيقية يا جماعة اللي يدخلها ويذوق طعمها من ذاق عرف ومن عرف اخترف لو دقت مرة حلاوة الإيمان اللي قال عنها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال ذاق طعم الإيمان حضرتك ممكن تاكل أكلة حلوة كده مجهزاها لحضرتك آه، زوجتك ربنا يبارك فيهم وفي أزواجهم يا رب العالمين و- وبتاكل وتقول لها بسم الله ما شاء الله تسلم إيديكي واخد بالك وبتاكل تقول لك طب دوق بس الأول فلما تدوق تلاقي طعم الأكل على لسانك طعم الإيمان مش بيبقى على اللسان بيبقى في القلب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فأنت عايز تدوق طعم الإيمان في في الدنيا جنة حاول تدخلها وسهل قوي طول ما انت معانا ان شاء الله انك تخش الج- الجنه ديت ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره قالوا ما هي يا امام قال انها جنه الايمان يا سلام شوف إبراهيم ابن آدم بيقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف أبو سليمان الدراني بيقول كلمة حلوة والناس دي من التابعين إبراهيم بن آدم وأبو سليمان الدراني أبو سليمان الدراني بيقول كلمة عجيبة قوي بيقول والله إنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول إن كان خد بالك بقى هو الأول بيقول إيه بيقول إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم أهل قيام الليل عايشين في سعادة ونعيم بيقتبسوا من نور الله طول الليل بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي بينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله كما ثبت في صحيح مسلم إن المولى عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح الأسئلة عمالة بتتكرر فهم ما شاء الله عمين بيصلوا وبيتنعموا وبيتلذذوا بصحبة يعني الخير ده كله ويعني بمعية المولى عز وجل فبيقول إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة يا سلام هي دي النعمة عايز أقول لكم حاجة صغيرة خالص والله الذي لا إله غيره إن السعادة اللي الدنيا كلها بتدور عليها ربنا اختزلها واختصرها في آية قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اقعد كده اذكر ربنا وخلي اللسان بيواطئ القلب شغالين مع بعض وانت بتقول سبحان الله تحس ان انت بتنزه المولى عز وجل عن كل النقائص بتحس ان انت بتشعر بمدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى وبعدين بتقول الحمد لله تحس فعلا ان الكون ده كله بيحمد ربنا مش هو النبي قال كده إنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى انقطع الصوت منها هنا ومنها هنا الكون ده كله بيسبح بحمد الله ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم أكاد مش أكاد لا ده أنا أقسم لكم بالله إن الألم اللي في إيدي ده بيسبح بحمد الله الكوباية ديت الكاس ديت بتسبح بحمد الله المكتب الاستوديو الكاميرات الخشب ده الأحجار الجبال السماوات ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيسجد لله فاكرين حضراتكم لما كان الحصى بيسبح في ايد النبي والحديث رواه مسلم وكان الطعام بيسبح في ايد النبي والحديث رواه البخاري والحجر بيسلم على النبي والحديث رواه مسلم يقول له السلام عليك يا رسول الله والكلام ده كان قبل البعثه إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة وجبل أحد بيحب النبي والنبي بيحبه الحديث رواه البخاري قال أحد جبل يحبنا ونحبه ويطلع النبي الجبل فرحان مين اللي فوقي ده النبي وأبو بكر وعمر وعثمان فيهتز فالنبي خاف على أصحابه فضرب الجبل برجليه وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان الكون ده كله يعرف ربنا وبيعبد ربنا الكون ده كله في ملحمة جميلة جميلة رائعة الكون ده كله بيسبح بحمد الله وسخرنا مع داود الجبال والطير الجبال سبحان الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير الكون ده كله بيسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى عشان كده طول ما انت عايش في طاعة انت في عيد طب افرض ده انا وقعت وعصيت ربنا اقول لك محدش معصوم عشان كده كان العيد الثالث ان ربنا يتوب عليك وربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان هو بيلهمك بالتوبة فلما بتتوب بيتقبل منك ويغفر لك ومش كده وبس ويبدل سيئاتك كلها إلى حسنات قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا دي ليها ثلاث أطراف المحور الأولاني ربنا ألقى التوبة في قلوبهم أدي المحور الأولاني المحور الثاني إن هم تابوا والمحور الثالث إن ربنا قبل منهم التوبة شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده عامل إزاي يا حبايبي عامل زي قطر ماشي على القضبان بتاعته وجواه ناس ومرة واحدة القطر خرج عن القضبان وبدأ الناس في هلع وفزع رهيب هيموتوا ومرة واحدة القطر رجع مرة تانية ومشي على القضبان وما حصلش منه أي مشاكل هي دي مشكلة المؤمن إنه يبقى ماشي زي القطر في طريقه ربنا سبحانه وتعالى وفجأة عصى ربنا خرج عن القضبان ممكن يضيع ومرة واحدة لما تاب رجع مرة تانية ومشي على القضبان ووصل في طريقه في النهاية لما وصل لآخر الطريق لقى النبي مستنيه على الحوض عشان يسقيه من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا العيد الرابع يوم ربنا يستعملك لنصر الدين خلقك مسلم وفقك لطاعته لما وقعت في معصية وفقك انك تتوب وقبل منك التوبة بعد كده استخدمك انت راجل مسلم وربنا بيحبك ولما ربنا يحبك هيستخدمك النبي اللي قال كده مش مصدق النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه لو ربنا بيحبك هيستخدمك لنصر دينه عندك علم هتوصل دعوة طب ما عندكش علم بفلوسك هات محاضرات هات كتب هات أشرطة وزع اكفل طلبة علم ابني مساجد ابني معاهد تعليم اعمل أي خير طب معكش فلوس وما عندكش علم دل الناس على الخير فقير وما عندكش علم دل الناس على الخير اتصل بحبايبك أو, أو كلمهم أو عد على الناس أنا أذكر أيام ما كنت بروح مسجد الفتح في المعادي وكانت أيام جميلة قوي والمسجد ده بالذات كان ليه وقع في قلبي وأيامه كانت أيام جميلة وكل ما أقابل حد سواء في مصر بره مصر يقول لي أنا اتربيت على إيدك في أيام مسجد الفتح سبحان الله لحد والله أول امبارح ما قابل أخ قال لي والله يعني كنت من روادك ومن يعني من محبيك اللي كانوا بيقولوا في مسجد الفتح كان في شباب كانوا يقولوا لي بيعملوا حاجة عجيبة قوي يقول لي والله بكرس اليوم كله إن أنا أفضل أعدي على كل الناس على المقاهي وفي المحلات وفي أي مكان وأقول لهم ما تنسوش درس الشيخ محمود النهاردة في مسجد الفتح أخت فاضلة والله الذي لا إله غيره بتقول لي كنت بركب المترو بتاع حلوان من محطة دار السلام لحد المرج وارجع لحلوان وارجع تاني لدار السلام واركب في العربية بتاعت النساء واقعد اكلم كل البنات اللي موجودين واقول لهم ما تنسوش درس الشيخ محمود في محطة كذا في حدائق المعادي مسجد الفتح سبحان الله كان ربنا بيكرمهم وناس بتيجي الدال على الخير كفاعلي يوم ربنا يستعملك هو ده مقامك عند ربنا عشان كده ده عيد لانه مش هيستخدمك الا لو كان بيحبك هو ده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى والأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم العيد الخامس أنت مسلم وبتعبد ربنا ولما وقعت ربنا وفقك وتبت واستخدمك لنصر دينه دي كلها بوادر وكلها مقدمات لحسن الخاتمة عشان كده كان العيد الخامس هو حسن الخاتمة ودخول ملك الموت زي ما بيقولوا أول يعني بداية الشوق نظرة الإنسان ممكن يشوف حاجة حلوة فيحبها ولما يحبها يشتاق لها ويفضل يتخيلها ليل ونهار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه أحمد بسند صحيح بيقول إذا كان المؤمن أو إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة خدوا بالكم المشهد نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس وش كل واحد منهم كأنه الشمس منورة مين اللي شايف ده مش أنا ولا أنت اللي بيموت في لحظات في سكرات الموت هو شايف عشان كده تلاقوا ما شاء الله المؤمن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين دي من علامات المؤمن من علامات أهل الإيمان إنه لما يموت تلاقي جبينه عرقان ليه من شدة الفرح ما شاء الله حصل فوران في جسمه من كتر ما شاف البشاير ملائكة جايين له بيض الوجوه وشايلين معاهم كفن من الجنة وحنوط عطر من الجنة فأول ما شاف المنظر فرحان بس مش قادر يتكلم لأنه بيموت ومرة واحدة عرق جبينه تعرف إن دي علامة حسن خاتمة الكافر أو المنافق ربنا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين لما يشوف بقى يعني ملائكة سود الوجوه وجايين بإيه بمسح من النار وإيه وربنا يعافينا ويعافيكم وحاجة بقى يعني وكفا من النار محمى عليه في نار جهنم فأول ما يشوف فالدم يتجمد في عروقه فما ينزلش منه ولا قطرة عرق عشان كده علامة الإيمان أهل الإيمان عند الموت إن هو يموت إيه بعرق الجبين فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان العبد مؤمن في انقطاع من الدنيا أقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر أعداد لا حصر لا ولا حدود ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان الله وينادي عليه نداءات عظيمة جدا فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء أول ما ياخد الروح الملائكة ما يصبروش مش مستنيين ولا لحظة فما يسيبوهاش في ايد ملك الموت يقوموا واخدينها وحاطينها في الحنوط بتاع الجنه ويقفلوا عليها وعليها عطر الجنه كفن الجنة وحنوط الجنة الكفن يتحط فيها الروح والحنوط العطر يتعطر به الكفن ده ويصعد كلما مروا على ملأ من الملائكة يكون روح من هذا يكون روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها ثم يصلى عليه في ملائكة السماوات السبع ثم يقول الحق جل وعلا ردوا عبدي إلى قبري صدق عبدي أرجعوه إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرجعوا مرة أخرى وترد الروح إلى الجسد ليبدأ الحساب تعالوا نشوف الأعياد اللي بعد كده ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعى بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل آه، طبعا في انتظار ايميلاتكم وفي انتظار آه، اتصالاتكم ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله آه، بنتكلم عن 16 عيد من اعياد المؤمنين وسامحوني بقى هجري بقى في الفاصل الاخير ده علشان نلحق نقول الاعياد بسرعه كده ان شاء الله وان كان في تفصيل نبقى نعمل لكم رحله كامله بقى ان شاء الله للدار الاخره نشرح فيها كل الاعياد الجميله دي ربنا يجمعنا واياكم في احلى اعياد ان شاء الله يبقى العيد الخامس حسن الخاتمه ودخول ملك الموت والنداء الجميل يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي احلى نداء في الدنيا بينبني عليه سعاده العبد في الاخره ان ما دام دخل الموت ملك الموت عليك وقبليه ملائكه بيض الوجوه واتخذت روحك في كفن وحنوط من الجنه ابشر بكل خير اللي جاي جميل وكله اعياد بفضل الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ما تخافوش من اللي جاي ولا تحزنوا ما تندموش على اللي فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم يعني سبحان الله شوف بقى البشرات ماشية شغالة إزاي حاجة فوق الخيال كل ده لمين إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة اللي يخش جنة الإيمان وجنة الطاعة وجنة صحبة النبي بقى صلى الله عليه وسلم في من خلال تطبيق سنته ومعايشته صلى الله عليه وسلم العيد السادس نعيم القبر ما هو انت لما تخش القبر بتاعك خد بالك من حاجة كان زمان كتير جدا جدا من الناس تقول احنا بنسمع كلمة القبر دي خلاص يبقى الشجاع الأقرع وال- والمطراق والعذاب و- ونحس ان احنا خلاص هنبقى داخلين جهنم تخيلوا في مرة من المرات عملت درسين عن نعيم القبر فقط هو مش معنى كده ان بنك العذاب القبر القبر فيه نعيم وفيه عذاب لكن فطنة الداعية انه ما يبقاش بيذكر العذاب وساب النعيم ديننا ده دين الوسط ودين التوازن ما ينفعش اقول لك ان يوم القيامه كله عذاب وما فيهوش نعيم ابدا ابقى انا ابقى انا بضحك عليك يبقى انا كده بيأسك من رحمه ربنا سبحانه وتعالى فقعدت اتكلم عن نعيم القبر قلت يا جماعه القبر فيه نعيم وفيه عذاب لكن انا من باب ادخال السرور على قلوبكم هتكلم عن نعيم القبر بس والله الذي لا اله غيره كان البرنامج ده لمده ساعتين حلقتين كاملين أربع ساعات بتكلم فقط عن نعيم القبر لدرجة رسائل جاتنا على الموبايل بعدها لمدة أسبوع بقى والله العظيم حببتنا في لقاء الله وحببتنا في الموت ونفسنا نموت النهاردة لو كان النعيم في القبر يبقى المنظر ده نتمنى نخش القبر النهاردة نعيم القبر إن المؤمن لما يخش القبر أول حاجة آه القبر بيلتئم عليه بس خد بالك بقى فرق بين التئام القبر على كافر أو منافق وتختلف أضلاعه وبين ضمة القبر للمؤمن عارف ضمة القبر للمؤمن عاملة ازاي زي ما الإمام ابن القيم بيقول بيقول الأرض عاملة زي الأم اللي أنبت اللي شوف قد ايه اللي احنا خرجنا منها ف... فالأم ديت أنت غايب عنها بقالك سنين طويلة ورجعت لها لما مت فالأرض بتحضنك أو القبر بيحضنك كأن أم بتحضن ابنها طفلها اللي غايب عنها بقاله سنين فضمة القبر بالنسبة لك كلها رحمة وحنية إنما للكافر بتلتئم أضلاعه عياذا بالله وتختلف أضلاعه وبعد كده تلاقي نفسك جاي لك الملكين بيقوموك ها من ربك ربي الله ما دينك دين الإسلام مين اللي بيثبتك الله خد بالك من الرجل الذي بعث فيكم هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمولى عز وجل يقول صدق عبدي أو ينادي مناد من قبل الله صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة خد بالك وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيهم من ريحها وطيبها الله أكبر وبعدين يجي لك واحد ما شاء الله حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة جميل المنظر فأنت تبتسم وتقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير يقول لك أنا عملك الصالح تخيل حضرتك عملك الصالح قاعد قدام حضرتك من يوم ما اندفنت لحد يوم القيامة كل ما تبص في وشه تفتكر الجنة ليه لأن هو جاي يبشرك بالجنة ما شاء الله كل ما تشوفه تفتكر النعيم اللي مستنيك ويقعد يكلمك ويسليك ويؤانس وحشتك ووحدتك في القبر والقبر كله منور ومد البصر للمؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى نعيم ما بعده نعيم بفضل الله سبحانه وتعالى يجي العيد السابع وانت طالع من القبر ومش عارف المجهول اللي مستنيك لكن الحمد لله البشرات سبقت ملك الموت نادى عليك بأجمل نداء الملائكة طلعت بيك وملائكة السماوات السبع صلوا عليك وما شاء الله ورجعت لقيت النور في القبر وال... والأنيس ال... ال... ال- العمل الصالح اللي بيؤن- بيأنسك في القبر ومفتوح لك باب للجنة وفرش من الجنة ولبس من الجنة ال- البشاير جت فلما تطلع يوم القيامة تلاقي الناس يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدني فوق رؤوس عذاب شديد جدا لمدة خمسين ألف سنة لكن حضرتك وحضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العمل الصالح وقربنا من ربنا وعشتنا في معية ربنا تلاقي النبي يقول لك كما في البخاري ومسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الناس واقفة عريانة وحافية و- و- و- ومفيش لا لا أكل ولا شرب والشمس فوق راسهم والعرق بيفيض ومش قادرين يتكلموا وعذاب شديد خمسين ألف سنة وحضرتك قاعد وحضرتك قاعدة تحت ظل عرش الرحمن سبعة يظلهم الله في ظله سبع أصناف مش سبع أشخاص سبع أصناف من البشر تبقى عايش أو قاعد في ظل عرش الرحمن ويوم ما تعوز تشرب أولا وانت في ظل عرش الرحمن هتاكل أجمل وجبة ما أعدها لك نبي مرسل ولا ملك مقرب وإنما أعدها لك مالك الملك وملك الملوك كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة قال زيادة كبد النون يعني زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا قال فما الوجبة التي على إثرها الوجبة اللي بعدها على طول قال ينحر لهم الثور الذي يأكله من أطراف الجنة ينحر لأهل الجنة ويتعزموا عليه في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على العزومة الجميلة دي في الجنة العيد الثامن يوم ما اكلت وشبعت وانبسطت وانت قاعد في الظل تحت ظل عرش الرحمن نفسك تشرب تقوم رايح على حوض حبيبك صلى الله عليه وسلم تلاقي النبي واقف مستنيك وش وابهى من القمر صلى الله عليه وسلم مستنيك وعارف اسمك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إيه عارف مين اللي بيطيع ومين اللي بيعصى من خلال ال- ال- الأعمال اللي بتعرض عليه وصلاتك اللي بتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة علي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم عارف مين اللي كان بيصلي عليه ومين اللي ما كانش بيصلي عليه وعارف مين اللي كان بيتبعه لأن الملائكة هتقول له كمان أول ما يجي يسأل واحد ما يكونش بيتبعه الملائكة تقول له إنه آه، فعل وفعل وفعل إنك لا تدري ما أحدثه بعدك يا رسول الله لقد فعلوا وفعلوا فيعني أحدثوا في دين الله وابتدعوا في دين الله فالنبي بدل ما يشربوا يقول له سحقا لكن وبعدا فسبحان الله ف- ف- فالنبي يتبرأ من الذي كان يخالف سنته أو يبتعد عن شرعه أو ما بيطيعش ربنا أو بيحارب دين الإسلام سبحان الملك أما أنت يلي قطعت ربنا ويلي حبيت نبينا صلى الله عليه وسلم تلاقي النبي مستنيك ويسقيك بإيده كم أو علي أو أي حد من العشرة المبشرين بالجنة يسقوك وأنعم بهم من أناس لكن هو لازم يسقيك بنفسه صلى الله عليه وسلم يسقيك ويسلم عليك ويقبلك وياخدك في حضنه بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم تشرب شفطة واحدة شربة واحدة فمن شرب منه شربة هنيئة مليئة لا يظمأ بعدها أبدا كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا العيد التاسع يوم ما تروح عشان تقف تحاسب بين يدي المولى عز وجل كما في حديث النجوى ان المولى عز وجل حتى لعصاة المؤمنين اللي ربنا غفر لهم يقول له قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول له بلى يا رب انا بعترف واقر وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة ياخد العبد كتابه بإيديه اليمين ويجري في أرض المحشر والملائكة من وراه تقول سعي ده فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وانت بتصرخ وتقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أن يعني تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية العيد العاشر ان يوم ما, ما, ما تتحط في الميزان او اعمالك في الميزان ربنا يتقل موازينك بالخير حتى ان اهل العلم قالوا هو ايه اللي بيتوزن ايه اللي بيتوزن هل العبد ولا اعماله قال لك الاربعه العبد بيتوزن واعماله بتتوزن وصحيفته بتتوزن والثواب العمل بيتوزن ايه الدليل على كده الاعمال بتتوزن لان ربنا قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى وصحائف الاعمال بتتوزن والدليل على ذلك حديث البطاقه ان رجل عصى ربنا واتعملت المعاصي واتكتبت في 99 سجل ورغم ذلك الراجل ده كان موحد وبيعبد ربنا وبيحب ربنا بس كان بيقع غصب عنه في المعاصي فربنا يخرج ليه بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله وتوضع البطاقة في كفة و99 سجل لكل ذنوب ومعاصي في كفة فتطيش السجلات ويثقل اسم لا إله إلا الله ويثقل بطاقة التي فيها لا إله إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء أعظم شيء في الكون لا إله إلا الله سبحان الملك شوف قد ايه الحاجه الثالثه الثواب العمل هو اللي بيتوزن قالوا اه هو اللي بيتوزن والدليل على ذلك حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقالوا والعامل نفسه بيتوزن والدليل على ذلك أن النبي لما وصف ابن مسعود قال إن الثقال ابن مسعود أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد وانت عارفين القصة اللي النبي قال بسببها الكلمة ديت العيد رقم 11 خلاص داخل بقى على الصراط اتحسبت وداخل على الصراط لأن بعد الصراط في قنطرة وبعد القنطرة باب الجنة والنبي مستنيك على باب الجنة فتعدي على الصراط الصراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة وطويل قوي لو هتعدي عليه وتمشي مشي زي ما احنا ماشيين في الدنيا هتمشي ملايين السنين عشان توصل سبحانه وتعالى ببركة رحمة ربنا ثم ببركة أعمالك الصالحة تعدي زي, زي البرق أو الطرف أو كأجاويد الخيل أو كالراكب المسرع لكن في صنف ربنا عافينا وعافيكم هيزحف ببطنه على الصراط والكلاليب تخطفه وتعذبه ربنا ما يجعلناش منهم يا رب العالمين ربنا يجعلنا من اللي هيعدوا على الصراط زي الطرف تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك الناحية التانية ربنا يا رب يجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم امين العيد رقم 12 عديت فلقيت النبي واقف على باب الجنة فتخش الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم عيد كبير قوي ان في ناس ربنا عارفين عارفينكم داخلين النار ورا الزعماء بتوعهم بقى ورا فرعون وهامان وأبي بن خلف ويعني وقارون ربنا عارفين عافيكم اللي شغلوا ملكه عن طاعة ربنا يخش ورا فرعون واللي شغلته وزارته عن طاعة ربنا يخش ورا هامان واللي شغلته فلوسه عن طاعة ربنا يخش ورا قارون واللي شغلته تجارته يخش ورا أبي بن خلف متقسمة واللي انشغل بطاعة ربنا وبحب ربنا واتباع نبينا يخش ورا النبي صلى الله عليه وسلم عيد كبير قوي والعيد الرقم 13 اللي احنا قلناه في أول الدرس الأربع نداءات وانت داخل يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا اطمن لا هتموت ولا ولا هتتحرم من النعيم كل ده موجود في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة العيد رقم 14 إن أنت في الجنة مش تبقى في الجنة وبس لأ ده النبي قال لربيعة قال له سلني شيئا يا ربيعة وربيع ده فقير ومش لاقي يتجوز وشاب صغير وكان ممكن يقول له يا رسول الله شقة وعروسة لكن قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بنعمة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله تبقى معاه الراجل يروح للنبي يقول له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع نبينا في الجنة كان عندي مشكلة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك فيسكت النبي وينزل جبريل بقول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما العيد رقم 15 إن أنت تفوز برضوان ربنا سبحانه وتعالى كنا في الدنيا طب نسأل الشباب نفسك في ايه؟ اللي نفسه يتجوز و- واللي نفسه يسافر اوروبا واللي نفسه آه، آه، ينجح في مشروع واللي نفسه واللي نفسه يبقى مشهور و- واللي نفسه يشوف صوره على صفحات الجرايد والمجلات لكن كانت اعلى همه لما شاب قال نفسي بقول له طب والامنيه هيسعدك دنيا واخره بجد شوف ربنا سبحانه وتعالى كما في البخاري ومسلم يوم القيامه لما لما ان شاء الله ربنا يجمعنا كده اللي بيتفرجوا على الحلقه دي ان شاء الله نرجو وندعو و- ونتمنى وعندنا حسن ظن بالله ان ربنا يجمعنا في الجنه ان شاء الله فاحنا في الجنه فربنا ينادي علينا يا اهل الجنه لبيك وسعديك والخير كله في يديك ألا أعطيكم هل رضيتم وما لنا أن جئتنا من النار وأدخلتنا الجنة يقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يا سلام شوف حتى ان بعضهم يقول يا رب ما, ما انت يعني ده احنا في نعيم و وانت رضيت عننا يعني ما- ده احنا دخلنا الجنه و- فيقول لو لم ارضى عنكم لما ادخلتكم سبحانه وتعالى يبقى برضا برضا المولى عز وجل عنا دخلنا الجنه وبرضاه عنا لم يسخط علينا بعده ابدا واخر عيد وده العيد رقم 16 ان احنا في الجنه وخد بالك من حاجة وده مثال بسيط كده ولا المثل الأعلى لو إن حضرتك كل يوم كده وأنت عايش في الدنيا لسه كل يوم كده يقول لك في مفاجأة كل يوم ارفع بس المخدة تلاقي مفاجأة فكل يوم ترفع المخدة تلاقي تلاقي ظرف فيه آه، آه، يعني 10000 دولار فتقول مين اللي بيجي قال واحد بيحبك قعدت على كده 60 سنة كل ما ترفع المخدة الصبح تلاقي 10000 دولار تقول أجدني نفسي أشوفه عشان أخده بحضني أنا بحبه ولله المثل الأعلى ربنا ادانا النعم دي كلها وبعدين احنا نفسنا نشوف المنعم اللي انعم علينا بكل النعم ديت فاعظم لذه يوم القيامه ان ربنا يكشف الحجاب فننظر الى وجه الكريم التواب وجوه يومئذ ناظرة إيه السر إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة اللي هيعيش في الدنيا على طاعة ربنا ويجدد البيعة بعد رمضان على طاعة ربنا واتباع نبينا هيعيش في جنة الدنيا وهيخش جنة الآخرة وكل يوم هيعدي عليك وانت في طاعة في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير فاصل قصير ونرجع لكم صلوا على حبيبك
ونسعد بينا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه الواحد مش قادر يوصف سعادته النهارده بلقائكم والله يعني فعلا زي ما قلت لكم في اول حلقه وحشتوني بجد وربنا ما يحرمناش من بعض ان شاء الله لقائنا كل يوم ثلاثة ان شاء الله الساعه 9:30 بتوقيت مصر 10:30 بتوقيت مكه ربنا يجمعنا وياكم على خير يا رب العالمين تعالوا نشوف بعض الايميلات طيب الاخت شيماء من مصر السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ازيك يا وسهلا شيخ؟
اهلا بحضرتك ازيك يا شيخ؟ انا اتمنى والله اكلمك طول عمري والله ربنا يعزك ويسترك اه يا رب والله العظيم انا مش عارفه اقول لك فرحتي قد إيه اني كلمتك النهارده ربنا يفرح قلبك يا رب انا يا سيدنا الشيخ يعني انا حاسه ان ربنا مش راضي عني ليه؟
مش عارفه حاسه كده فانا طالبه منك طلب نعم انك تدعي لي ربنا يثبتك ويبارك فيك والله ويرضى عنك العظيم يا انا رب بتمنى اكلمك وربنا يعلم انا بحاول الله ان انا يسترك يا اكلمك اخت من شيماء زمان جدا انا بس عايز اقول لك حاجه صغيره خالص ايوه دايما احنا بيبقى عندنا حسن ظن بالله يعني احيانا الانسان يصلت والله عليه ما ابتلاءات بالله.
معينه فاحيانا بعض الناس يقولوا ايه هو ربنا غضبان عليا ولا ده ابتلاء نقول بنحسن الظن بالله ونقول ده ابتلاء آه.
لان ربنا هيغضب على مسلم يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني آه، ربنا يبتلي المسلم ربنا يختبر المسلم ي- يكفر ذنوبه بشويه ابتلاءات لكن يغضب على الكافر ويغضب على المنافق لانه طول ما احنا بنطيع ربنا ان شاء الله وحصل اي ابتلاءات هي الدنيا دار ابتلاء واشد الناس لا بلاء والله يا الانبياء شيخ، ثم الصالحون يعني معلش عايزه اقول لك حاجه مم.
انا يعني جوزي حتى شقه عمره كله في حته شقه نعم.
والناس اللي طلعوا فيها وحشين سبحان واحنا ما الله.
قعدناش فيها سبحان الله ماشي فاحنا مش شكلهم ده ابتلاء ابتلاء فحاسه ان ربنا ابتلانا اه ابتلاء يا اخت مش شيماء عارفة غضب اصل هي- لا لا ولا ابدا ولا ابدا إيه.
اقول لحضرتك حاجه صغيره أيوة، خالص اتفضل.
ربنا لا يبتلي خدي بالك حط القاعده دي هتفرحي آه.
ربنا لا يبتلي الا من يحب آه.
عارفين السلف الصالح يا جماعه لما كانوا آه، يغيب عنهم الابتلاء يعني ممكن واحد من السلف كده بقاله مثلا سنة لا يبتلى يدخل عليه بيبكي ما لك تبكي يقول ما لنا كأنه قد تودع منا يعني ايه بيقول هو ربنا مش عايزنا ولا ايه انا بقالي سنة ما فيش ابتلاءات جاياني فكانوا يفرحوا بالبلاء اكثر من فرح من فرحهم ب- بالرخاء فشاف موضوع ان الله لا يبتلي الا من يحب فإذا جاء البلاء نعلم أننا أحباب لله سبحانه وتعالى لكن برضه المسلم لما يبتلى لازم يقف وقفة مع نفسه يقول الحمد لله.
ربما أكون أنا المقصر ربما أكون أنا اللي مفرط ربما أكون أنا أذنبت ربما ربما فلازم أعمل بقى إيه إعادة بقى يعني جدولة لحياتي عشان تكون في طاعة ربنا سبحانه وتعالى آم، الأخ سليم حساني من الجزائر السلام عليكم شيخنا المحترم غفر الله لنا ولكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير وبسلامة أنا شفت برنامج يوم في الجنة روعة ربنا يبارك في حضرتك وأريد أن أسألك عن تلاوة القرآن أنا ختمت مرة وأريد أن أختم ختمة وأنويها على جدتي علما بأنها حية عايز أقول لحضرتك حاجة حتة إن القرآن يقرأ لحد الأئمة الثلاثة قالوا لا ما بيوصلش حتى لو كان الحد ده, الحد ده حي أو ميت لكن الإمام أحمد جابها كده ب- ب- بحرفانة زي ما بيقولوا يعني قال إن قراءة القرآن الإنسان بياخد عليها ثواب فيجوز أن الإنسان يقرأ القرآن وينوي إهداء ثواب القراءة مش القراءة نفسها ثواب القراءة للميت والحي فهذا ممكن يكون بمثابة الدعاء ل- بظهر الغيب للمسلم فإن شاء الله ربنا يكرمك ويتقبل رب العالمين الأخت فاطمة الزهراء من الجزائر أتوجه برسالة الشيخ محمود المصري شيخنا الحبيب والله أنا وأهلي نحبك في الله ربنا يبارك فيك ويحبكم ونتابع كل برامجك ربنا يوفقك ويجمعنا وإياك في الجنة آمين ادعوا ل- لي ولعائلتي بالهداية ودخول جنة العزيز ربنا يا رب يهديكم ويبارك فيكم ويجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين أم كريم السلام عليكم السلام عليكم أم كريم طيب آه اللهم صل على سيدنا محمد طيب أم علي من إيطاليا السلام عليكم السلام عليكم اوكي وعليكم السلام ورحمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدنا الشيخ ربنا ينصرك إن شاء الله, الله سيدي توفي زوجي ربنا وترك لي آه، ثلاث أطفال المهم آه، كنا قد اشترينا في حياته آه، تلفازا بقرض ربوي بعد وفاته قمت بسداد هذا الدين آه، مرة واحدة نعم.
ولكن آه، نحن اشترينا أيضا بيتا وأخشى أخشى أن يكون هذا البيت يثقل عليه في حساب الآن وهو كان من أطيب خلق الله نعم لا أدري ماذا أفعل إن قمت ببيع هذا البيت ونحن في إيطاليا ليس لدي عمل بعقد آه، لا اشتريت لن اشتريت يشتري لي اشتريت أحد البيت ده من فلوسه يعني ولا من إيه؟
لا بقرض ربوي بقرض ربوي.
من البنك نعم نعم لا أدري إن كان أنت- هذا البيت يثقل هو كاملا توفي هو في حساب توفي الآن هو هذا ما لا- يهمني طب هو آه، يا أم علي هو لما توفي كان كان آه، كان مش كنتوا عايشين في بيت؟
نعم كنا عايشين في هذا آه.
البيت الذي اشتريناه نعم.
هذا اشتريناه في حياتي اه يعني هو اشتري البيت ده اشتريته في حياته نعم. و- نعم.
وما زالت هناك عشرين عام آه، ل- ل- للقرض ده.
للقرض يجب نعم.
أن أدفعها أنا والله يا ام علي ربنا يحفظك ويبارك فيكي يعني إيه، ان اردت ان تصنع خيرا ان تيسر ليكي مكان اخر غير هذا البيت وتتصرفي في البيت وتسد القرض للبنك وتخلصي من موال الربا والكلام ده كله يبقى جزاك الله خيرا ما قدرتيش يعني إيه، مش عارف اقول لك ايه بس يعني حاولي على قد ما تقدري يعني إيه، مثل هذه ال- ال- طبعا البيت آه، عموما مساله البيت بالذات اذا كان الانسان واخده بقرض ربوي للضروره بمعنى ايه؟ معنى واحد هو ولاده في الشارع خدوا بالكم يعني ال- ال- الضرورات احيانا احيانا تبيت يعني انا مثلا قاعد مثلا لو واحد قاعد هو وزوجته واولاده في الشارع وسال اهل الخير عشان يعطوه مكان يعيش فيه ما حدش وافق ولم يجد الا ان يقترض من اجل ان ياخذ هذا البيت فله ان يفعل ذلك اما ان كان في المستطاع ان هو ياخذ بيت بايجار بسيط في اي مكان دون ان يكون ملك ويعيش حياه مستقره دون ان يلجا الى القروض فهذا افضل بفضل الله سبحانه وتعالى ام محمد السلام عليكم السلام عليكم أم محمد طيب آه الأخت دنيا محمود بتقول أنا عايش أنا وأهلي وأسرتي في لندن وأتمنى أن أحضر أحد دروسك في يوم من الأيام في لندن إن شاء الله قريبا إن شاء الله ربنا يكرمك وتحضري درس ليا إن شاء الله في لندن وفي باريس وفي كل دول أوروبا إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير آه فضيلة الشيخ أمي ترفض زواجي بداعي أني صغير وعمري 24 سنة آه أعمل ومستقر في شقة الأخ كريم عايز اقول يا ام كريم آه، كريم مش صغير 24 سنه انا بس الواد عمار كده يوصل 16 سنه ان شاء الله ونجوزه يعني فربنا يبارك فيكي ما دام هو عنده قدره على الزواج و... و... والحمد لله بيشتغل وبيكسب سيبيه يتجوز وانا دايما بقول يا جماعه الزواج المبكر ده نعمة كبيرة من عند الله طبعا بعض الناس بيقول لك إلا الجواز المبكر ودي بتبقى مشكلة و وما يقدرش يتحمل المسؤولية مين قال الولد ممكن يتحمل مسؤولية والبنت ممكن تتحمل مسؤولية ما دام في تربية وما دام في نشأة دينية طيبة وما دام في أب بيوجه وأم بتوجه وكل ما بيكون الزواج مبكر كل ما يشوف أولاده بدري وكل ما يبقوا السن متقارب ويبقى ما شاء الله في توافق في التعامل والفهم والتفكير ويبقى يبقى مثلا واحد متجوز عنده 20 سنة لما يبقى عنده 40 سنة يبقى ابنه عنده 20 سنة يبقوا أصحاب بيبقوا قريبين من بعض جدا والولد بيفهم والده ووالده بيفهمه ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين الأخ أبو بكر جزاكم الله خيرا شيخنا على البرنامج الرائع أرجوك أنا عندي ولد عمره سبع سنين وهو بدأ في الصلاة من كام شهر لكنه يصلي يوم ويترك يوم أرجو أن تنصحه وسوف أحرص على أن يشاهد البرنامج واسم آه اسم ابنه أبو بكر أنا بقول لابني وحبيبي أبو بكر ده أنت اسمك أبو بكر على اسم صحابي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل إنسان في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عايزك تصلي بقى وتداوم وربنا يبارك فيك يا رب العالمين عشان هدعي لك ان شاء الله بظهر الغيب كده في الثلث الاخير ان شاء الله يا ابو بكر ربنا يحفظك وانا واثق انك هتسمع كلام ان شاء الله. الاخت لطيفه من ايطاليا السلام عليكم من فرنسا عليكم السلام.
نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا من فرنسا مش من إيطاليا آه خلاص ما صلح لها قلنا من فرنسا ان شاء الله الحمد لله يا أنا أهلا وسهلا.
بنسألك سؤال اتفضلي يا اخت من لطيفه فضلك.
اتفضلي آه، أنا تزوجت مع راجل ما يشوفش رجل ايه؟
آه، ما يشوفش يعني أعمى اه ما بيشوفش نعم اه voilà وكي ندور نجيب معاه ولاد بخي ما لقاش ما لقاولوش النطاف النطاف نعم
دركا مانيش عارفة est-ce que ندور آه، آه، كيما نقولوا مش عارفة est-ce que يعني يقدر يشفى يعني عند ندور على أمل في يعني est-ce que نكمل معاه نعيش سبع ربنا يكرمك يا اخت لطيفه عايز اقول حاجه آه، ما دمت انت اخترت من الاول هو سؤال حضرتك واضح يعني آه، ما دمت حضرتك اخترت من الاول ان انت آه، ترتبطي بانسان آه، فقد نعمه البصر فيعني انا افضل ان انت ما دمت وافقتي من الاول اصبري معاه وربنا ياجرك ان شاء الله ويكرمك وما دام هو بيتعامل مع حضرتك بحسن عشره وباخلاق طيبه ممكن تتجوزي واحد مبصر ويتعبك ويتعامل معاك معامله سيئه وربما يكون عشتك مع هذا الرجل يكون هو ده سر دخولك الجنة عارفين يا جماعة ممكن إنسان يكون سبب دخوله الجنة حاجة بسيطة قوي ممكن يكون سبب دخوله الجنة كفالة طفل يتيم ان انت تصبري على واحد آه، آه، يعني كفيف م- محروم من نعمة البصر ان انت تكرم امك وابوك ان انت تعمل حاجات امور بسيطة جدا لا تكلفنا الكثير لكن ممكن تكون هي دي سبب نزول رحمات ربنا سبحانه وتعالى ربنا يأجرك في الصبر عليه ان شاء الله الا اذا كان في حاجة تانية كأن يكون بقى تارك للصلاة وبيسب وبيضرب وبيعاملك معاملة سيئة ده موضوع تاني ملوش علاقة بالبصر أما لو كانت المسألة قاصرة على مسألة البصر فأسأل الله عز وجل أن ربنا يعني يسعد قلبك ويسعد قلبه إن شاء الله ويجمع بينكم على خير ويوم القيامة يجمعك معاه في الجنة وهيكون إن شاء الله يعني ببصر و- وبصيرة و- وربنا يجمعكم على خير يا رب الأخت جميلة من موريتانيا السلام عليكم
مع السلامة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
مع السلامة عليكم السلام أختي جميلة اتفضلي كيفكم شيخ الله يبارك فيك ويحفظك يا رب
كيفك يا شيخ يا ريت وطي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا اختي جميله
اوكي اتفضلي
آه،
اتفضلي يا اختي كيفك؟
جميله اتفضلي
لا تدعي
انا سامعك يا اختي جميله اتفضلي
لا تدعي لي يا شيخ حاضر عينيا حاضر هدعي لك يا اختي جميله ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويجمعك مع زوجات النبي في الجنه آم، يا اخ بيقول انا كان عندي ابن وحيد وتوفي في شهر رمضان الماضي بسبب مرض السرطان وكان عمره ست سنوات آه، دي اختي اه بتقول وانا راضيه بقدر الله طبعا ولكن اشعر بالحزن الشديد على فراقي فهل ممكن الا ادخل الجنه بسبب هذا الحزن طبعا مستحيل طبعا ان انت تتحرمي من الجنه بسبب الحزن ده لان الحزن دوت كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم والحديث رواه البخاري قال ان القلب لا يحزن اهو الحزن اهو وان العين لا تدمع وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا المهم ان يكون الانسان راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى أما الحزن ودمع العين ما حدش يقدر يملكه لأن أنا لو مات لي قريب أو إنسان حبيب أنا ما أقدرش أملك نفسي لازم هقعد أبكي وكل ما هفتكره هبكي وكل ما تيجي مناسبة كانت بتجمعنا مع بعض أو وقت معين أو مكان معين هبكي فالحزن ده الله عز وجل لا يحاسب عليه بل يؤجر عليه الإنسان إذا كان الحزن ده من باب الألم اللي بيعصر قلب الإنسان فبيكون ده من باب الابتلاء فيؤجر عليه الإنسان إنما أنا أحاسب وأخش أخش يعني أحرم من الجنة بسبب أن أنا حزين على موت ابني طبعا هذا لا يكون أبدا ويتنافى مع رحمة ربنا سبحانه وتعالى بس أهم حاجة ما نقولش كلمة يكون فيها تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى الأخت حسناء محمد ادعوا الأم برحمة ربنا يا رب يرحمها ويبارك فيها يا رب العالمين يبارك فيك ويحفظك الأخت أمل من فرنسا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم تعالى السلام ورحمة وبركاته.
الله وبركاته أهلا وسهلا بارك الله فيك شيخ نعم الله يحفظك يا بهذا رب.
البرنامج بارك الله فيك الله يحفظك آه عندي ج- اثنين سؤالين اتفضلي آه انا زوجت مع ب- بفرنسا وما في ولي يعني بزواج حلال بدون ولي بدون ولي يعني نعم.
انا ابي متوفي نعم واخواتي بال- بالبلد يعني نعم.
ما في حدا هنا في في فرنسا ب- نعم.
عشان الزواج نعم هل هو جائز او او حرام؟
هقول لحضرتك حاجة يا أختي أمل نصلح الموضوع احنا عايزين نقول حاجة الأصل إن مفيش جواز يصلح بلا ولي يعني أي جواز بلا ولي فجواز ه- يعتبر باطل لكن ليه- ده ده طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لكن آه، ممكن الإنسان يقع في هذا الأمر بجهل منه بهذه المسألة وليس عن قصد نصلح الموضوع ازاي نصلحه مش عايز اقول يعني الموضوع يعني آه، ممكن نصلحه ببساطة زوج حضرتك هيتصل باخو يعني مين مين موجود مثلا من الاولياء الوالد توفي آه طيب لو الوالد توفي مثلا يبقى ممكن يبقى ال ال ال الجد طب الجد مش موجود يبقى العم يبقى مثلا ال ال الاخ يعني المهم حد من العصبه يعني فممكن يتصل بالولي بأي ولي موجود من أسرة حضرتك حتى لو كان في البلد بتاع حضرتك التانية يتصل عليه بالتليفون بالهاتف ويقول له معلش انا يعني آه، تزوج طبعا هم اكيد كل الاسره عارفين بس ممكن هم يكونوا يعني ايه مش عارفين الحكم الشرعي لهذه المساله فيقول له لو سمحت جوزني اختك اذا كان اخو حضرتك اللي هيكلمه جوزني اختك وقول الصيغه ولو بالتليفون حتى الان يعني آه زوجتك وليت آه، م- آه، موكلتي فلانه وانت تقولي لاخوك انا وكلتك زوجتك مثلا موكلتي آه، فلانه الفلانيه البكر الرشيد الكذا الكذا يعني ايه ويقول الدباجه اللي بتتقال وهو يقول قبلت زواجها ويتقال الصيغه ديت فكده يتم الزواج الشرعي ولو بالهاتف حتى ما فيش مشكله ونعالج هذه المساله ويبقى ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يعني يعفو عما آه، قد مضى لان طبعا كتير من الناس واقعين في هذه المساله نتيجه يعني عدم معرفه بهذا الحكم الشرعي وربنا يحفظك يا رب. امة الله السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إيه، لو سمحت يا شيخ أولا اهلا وسهلا طالبة بحضرتك إن أنت تدعي لي إن ربنا يشفي لي بنتي ربنا يشفيك يا رب ويهدي لي زوجي لأنه يعني شارك للصلاة والواحد يعني ما كانش مدرك الأمر دوت إلا بعد الزواج نعم وغير كده ان انا في الحجاب هل لو هو مش راضي ان انا البس النقاب هل من حقي ان انا البسه من غير موافقته؟
آه، انا عايز اقول لك حاجه يا اختي امة الله ربنا يحفظك يا رب العالمين طب ناخد ام يوسف بالمره وبعدين نرجع للاخت امة الله السلام عليكم يا ام يوسف آه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه لو سمحت عايزة أسأل بس حضرتك آه، اتفضلي.
سؤال اتفضلي أو مش متعلق خالص بالدرس أنا كان ليا أنا ليا أختي من- للأسف إن هي خانت أختها وخانت جوزها سبحان الله وللأسف إن إن أختها عرفت وهي وقفت معاها لأن لما جوزها عرف كان الموضوع وصل للطلاق وكده نعم
فانا مش عارفه هي جزاها ايه عند ربنا هي هي ندمانه هي ندمانه وصعبان عليها كل اللي يعني حصل.
عفوا واحده خانت اختها مع زوج اختها اه آه.
هي مجرد بالكلام وبالهزار وهي وهي والضحك.
وهي اللي خانت اختها مع زوج اختها دي متجوزه اصلا اه نعم طب جوز جوزها جوزها ال- ال- في هذه الفتاه اللي خانت آه، جوزها عرف عرف بس ما عرفش ان هي اللي خانته يعني هي عرف ان جوز اختها هو اللي لمح لها و... وهي قالت له آه، هو فعلا كان معجب بيا و...
نعم.
وكان بيقول لي ان هو بيحبني وان ربنا هو اللي هيسهل ومش هيسهل سبحان الله.
وكان قاعد يقول لها ان قال الله وقال الرسول وربنا اراد ان شاء الله هو ان هيتجوزها وكان عايز يخرب بيتها وهي للاسف ما اعرفش هي جت عليها في فتره كده وصدقته المهم ان هي يعني انا اختي دلوقتي اختي الكبيره هي عرفت نعم وردت ما بينهم الحمد لله والموضوع اتحدى خالص بس نعم.
هي دلوقتي هي بتقول لي ان انا ندمانه صعبان عليها اختها وصعبان عليها جوزها ومش قادره اقول لحضرتك جوزها دي راجل محترم جدا غلبان جدا بيتقي لا نعم.
فيها وبيتقي لا في عيالها نعم.
مفيش اي حاجه سبحان كل الله.
حاجه بيعملها لها عمره ما قال لها لا على اي حاجه اي الله، مشوار سبحان حتى الله.
تنزل فيه براحتها سايب لها الحريه نعم.
وبيتقي الله فيها يعني حق ربنا هو بيتقي الله فيها هو شوف كل- عارفه عارفه يا اخت ام يوسف دايما عايز اقول حاجه شوف ربنا سبحانه وتعالى ربنا حكم عدل ربنا ما بيظلمش حد يا جماعه ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ربنا عارفين فيكم دايما البعد عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب لنا مشاكل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء محدش يخش على امراه قاعده لوحدها فقالوا له يا رسول الله ارايت الحم ده قريب الزوج ده اخو الزوج ده ابن عمه ده ابن خالته دول نسايب دول دول سلايف دول مش عارف ايه فقال الحم الموت الحم الموت اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم النبي خايف علينا اهو مشاكل بتحصل بيبقى واحد داخل و- وشايف مشاكل ويعني عياذا بالله حصل ان ز- واحد قاعد مع آه، مرات اخوه فبيقول دي اختي مفيش مشكله ده انا لو شفتها دي انا اغطيها ويحصل ما بينهم عياذا بالله علاقات بعد ذلك محرمه الاخ ما يعرفش لانه مآمن بيقول لك ده اخويا واخويا ده هيهتك عرضي فلما يهتك العرض ويكتشف ده بيحصل قطيعه رحم يمكن يوصل الامر الى القتل ويوصل لمصايب كل ده بسبب ايه؟ يعني ومن اعرض عن ذكري. اهو حصل اختلاط ومشاكل بسبب ان دي داخله على دي وده داخل على دي و- ومشاكل ولخبطه موجوده في بيوت كتير ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. ربنا يحفظ المسلمين يا رب العالمين. الاخ مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا اخ مصطفى.
ازي حضرتك يا اهلا وعليكم السلام وسهلا.
ورحمة الله وبركاته اهلا بيك اهلا وسهلا.
أهلاً.
يا ريت وعليكم.
توطي التلفزيون.
اه طب دقيقة واحدة بس اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ وبركاته محمود اتفضل والله اني احبك في الله جدا أحبك يعني الله.
بصراحة وانا مش متخيل انا بكلم حضرتك دلوقتي الله يخليك ويعزك يا رب العالمين انا بس هنا عند حضرتك طلب اتفضل وعتاب خفيف اتفضل تحت امرك اولا انا عايزك تدعي لاخويا لان احنا هو سنه دلوقتي وصل 30 سنه تقريبا وعمال نجيب له في عرايس ومفيش حد يعني راضي مع بيه يعني هو مش راضي بحد بصراحه عمال ي- مفيش حد راضي بيه يعني ربنا يكرمك هو اللي مش راضي بالناس يعني كل ما يجي له عروسه يقول لا مش عارفها نعم.
نوصل لحضرتك بس تدعي له وان ربنا يهديه ربنا يا رب يشرح صدره ويرزقه يا بنت رب الحل اللي هو عايزها يعني يا رب يا رب لا اخويا برضه يكرمه.
الواحد انا بحبه يا قوي رب بصراحه و- يكرمه يا رب العالمين يا رب يوصل له كل خير اتفضل عايزك تدعي لي انا كمان بس ان شاء الله حاضر على عيني باذن الله بالزواج المبكر ربنا يكرمك يا رب ويرزقك زوجة طيبة إن شاء الله رب إن شاء الله.
وصالحة إن شاء الله.
ويسعد قلبك دنيا وآخرة إن شاء الله يا أستاذ يا رب مصطفى الله يخليك الله يبارك فيك. آه اللهم صل على سيدنا محمد. آه عايزين آه ما ننساش بقى ال- الواجب قبل ما الحلقه تخلص. الواجب عايزين حاجتين. حاجتين مهمين جدا جدا في غايه الاهميه. رقم واحد عايزين صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده. ورقم اثنين عايزين مليونيه بس مش مليونيه بقى في الشوارع ومليونيه ن- آه، آه، آه، نوع- ننزل ميادين ونقعد في و- ومطالبات فئويه و- ومصلحتي وعايز وزودوني عايزين عايزين مليونيه لقيام الليل عايزين مليون مسلم ومسلمه يقوم ويصلي طول الاسبوع ده بالله عليك والله يا جماعه مليون مسلم ومسلمه وانا واثق ان شاء الله اني هلاقي صدى للكلام ده عايزين مليونيه هنسميها مليونيه اصحاب الغار واسمحوا لي اتكلم فيها لمده دقيقتين ثلاثه طب ناخد ابو احمد من ايطاليا ونكمل المليونيه السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم يا ابو احمد السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام عليكم حضرتك انا السلام مسافر حضرتك انا مسافر في ايطاليا نعم كنت شغال في المعمور
اه اضطرتني الظروف ان انا اسيب الشغل رجعت لقيت صاحب الشغل مش عايزني اشتغل يعني نعم
فجيت قعدت من الشغل فتره طويله فجالي يوم في في سوبر ماركت نعم السوبر ماركت ده برص بضائع منها الخمور اه
فهل لو عملت في الخمور دي اشيل ذنب البائع وكده اه طبعا إن ال- ال- يعني ال- الخمر اتلعن فيها عشرة ربنا يعافينا ويعافيك يا ابو احمد آه، سؤال حضرتك طبعا واضح يعني آه، آه، حاملها والمحمولة إليه وسقيها وعاصرها وشارب يعني كل دولت فأنت يعني آه، ارفع شعار ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دايما اوعوا تفتكروا ان الانسان لما يشتغل شغلانه فيها حاجه محرمه ان هو بكده لو سابها سيع يعني سيعدم مصدر رزق بالعكس اترك شيء لله ومن ترك شيء لله عوض الله خيرا منه اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك خيرا وهيعوضك وهيكرمك لو تركت الامر ده لله تعال نشوف الحته ديت طيب هناخد اخر اتصال ده عشان بس عايز اتكلم في الحته الاخيره ديت السلام عليكم يا اخت ساره سلام ازي حضرتك يا شيخ عليكم السلام اهلا وسهلا آه والله انا بحب حضرتك قوي ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين ربنا يخليك وليه عند حضرتك طلب صغير اتفضلي.
قوي اتفضلي يا اخت ساره هو يعني انا اخويا آه، في في في مأزق كده يعني ربنا وفكر يغفرك هم يا رب العالمين آه، من فترة كده نعم آه، واحد بلطجي دخل عليه وهو وابن عمه كان بيدافع عن نفسه نعم فالولد مات ويعني ما اقولش اللي هو البلطجي ده.
اه البلطجي فطبعا بقى يعني هو مشاكل بقى وكده وع- وعايزة حضرتك تدعي له ربنا يفرج عشان همه هو يعني ربنا يفرج كربه وكربنا يا رب يفرج هم وكرب وكرب المكروبين وهم المهمومين وحزن المحزونين من كل المسلمين يا رب العالمين اللهم امين عايز اقول حبايبي عايز اقول آه، نفسنا في مليونيه ايمانيه زي مليونيه اصحاب الغار اصحاب الغار كانوا ثلاثه ماشيين الدنيا مطرت دخلوا غار اتقفلت عليهم الصخره مش عارفين يخرجوا مفيش مخرج غير ان ان ان الشعب يريد اسقاط الصخره ده عشان نعرف نخرج نخرج ازاي قالوا ندعو بعمل صالح الاولاني قال يا رب انا عملت ابر الوالدين و فتوسل الى الله بالعمل الصالح وده جائز ان انت تتوسل الى الله بعمل صالح تكون عملته فتوسل إلى الله ب- ببر الوالدين والتاني بعفته عن فعل الزنا آه، مع بنت عمه واللي كانت مح- محوجة ومحتاجة فلوس وهو وهو ربنا أكرمه وإداها والتالت بأمانته مع الأجير اللي استأجره ومشي وساب الأجر بتاعه فهو نماله فلوس واداله الفلوس دي كلها بعد ما وصلها لثروة ضخمة جدا سبحان الله ثلاث حاجات من خلالهم جت النصرة والفرج واتزاحت الصخرة وطلعوا الثلاثة عايزين النهارده فرج للي بيحصل للأمة إخواننا اللي بيتقتلوا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن بلاد عزيزة على قلوبنا وكل بلاد المسلمين عزيزة على قلوبنا نفسنا إن ربنا يحقن دماء المسلمين الكلام ده محتاج اجتهاد مننا الم- الكلام ده مش محتاج إن احنا سامحوني نتجاهل المسائل ديت وطول ما احنا عايشين مبسوطين ننسى المواضيع ديت ده كل واحد في المسلمين دولت حتة من جسدنا حتة من جسد الأمة واللي بيحصل لإخواننا في فلسطين وفي كل دول العالم محتاجين نتكاتف محتاجين نصرة إيمانية الم- المولى عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار, نحن أنصار الله شوف خد بالك بقى كانت النصرة فين قال فآمنت طائفة من بني إسرائيل لأن سيدنا عيسى لم يقاتل وإنما كانت النصرة هنا نصرة إيمانية نصرة طاعة فإحنا محتاجين مليونية كمليونية أصحاب الغار محتاجين إن إحنا نقوم نصلي قيام الليل محتاجين مليون مسلم ومسلمة يقوموا يصلوا قيام الليل في التلت الأخير بالله عليكم بالله عليكم والله العظيم أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة قوموا الليلة دي والليلة اللي جاية واللي بعدها طول الأسبوع قوموا صلوا كل يوم ركعتين قبل الفجر بنص ساعة أو بساعة وقوموا صلوا واخشعوا وانتوا ساجدين ادعوا ان ربنا يحقن دماء اخواننا في ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وان ربنا يصلح احوال بلاد المسلمين ونرجع مرة تانية نعيش في امن وامان محتاجين بلاد المسلمين ترجع بقى ل- ل- يعني نعيش بقى حياة كده آمنة ومحترمة محتاجين ان فعلا تتآلف القلوب مرة تانية مش محتاجين ان الشعوب تنقسم الى قسمين قسم بيعادي قسم وناس بتشب بتسب في ناس وناس بتتهم ناس وناس بت- بتعادي في ناس محتاجين ان القلوب تتوحد مرة تانية عشان ربنا يكرمنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا محتاجين نعتصم بحبل الله محتاجين ربنا يفرج هموم المسلمين والمصايب والمشاكل اللي موجودة في بلاد المسلمين بالله عليكم اوعى تنسى اخوانكم في ليبيا او في سوريا او في اليمن او في فلسطين اوعى حد في الدنيا ينسى ان دي قضيته دي قضيتك رقم واحد او اخواننا اللي في الصومال والمجاعة اللي حصلت في الصومال قوموا ادعوا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحقن دماء اخواننا في كل الدول ديت وان ربنا يوسع على اخواننا في الصومال ويفرج همهم يا رب العالمين ويحقن يعني يعني سبحان الله ال- ال- ال- الضحايا اللي بتموت كل يوم في بلاد الصومال من الجوع ومن العطش واحنا الحمد لله عايشين في خير وفي رخاء بالله عليكم اوعوا تنسوا اخواننا المسلمين في كل مكان محتاجين مليونية الاسبوع ده لقيام الليل وبسميها مليونية أصحاب الغار وليه هدف أن أسميها مليونية أصحاب الغار علشان أقول الطاعة دايما سبيل النصر القرب من ربنا هو ده اللي هيجيب الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى أخيرا يعني ان شاء الله ال- ال- الموقع الخاص بتاعي بيجدد ان شاء الله عشان الاخوه سالوا في 15 يوم يفتتح ان شاء الله آه، تابعوا اخبار كلها على صفحتي على الفيسبوك آه، www.facebook.com سلاش ابو عمار دي الصفحه الرسميه الوحيده اللي موجوده ليا على الفيسبوك ربنا يكرمنا ويكرمكم ما تنسوش صيام الاثنين والخميس ما تنسوش مليونيه اصحاب الغار نقوم نصلي قيام الليل كل ليله ان شاء الله وندعي لاخواننا المسلمين في كل مكان وربنا يجمعنا واياكم على الخير ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي الساعه 9:30 حلقه ان شاء الله تكون مفاجاه ان شاء الله وربنا يجمعنا واياكم على الخير ومش عارف اقول لكم ايه لسه هنهي دلوقتي فاخويا الاستاذ شريف قال لسه قدامنا دقيقه انا سعيد بالدقيقه ديت جدا جدا لاني ما كنتش هين عليا ان انا اقفل الحلقه ربنا يجمعنا واياكم على الخير عايز اقول بالله عليكم بظهر الغيب تدعوا لنا وندعي لكم وانا بشكر كل اخواني الافاضل ال- ال- ال- المحترمين اخواني اللي واقفين ورا الكاميرات والجهد اللي بذلوه معانا في رمضان وكل اخواننا اللي موجودين في القناه ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا واياكم واخواننا اللي موجودين في اوروبا على وعد ان شاء الله ان يبعتوا لي رسائل كتيره جدا على ان هم طالبيني آه، اسافر لهم في اوروبا ان شاء الله الفتره الجايه هتكون ليا سفريات كتيره جدا لاوروبا ان شاء الله لان ليهم حق عليا وعلى راسي من فوق لازم اوصل لهم هنبدا ان شاء الله الفتره الجايه ديت بسفر لتونس وبعد كده ان شاء الله بعض الدول الاوروبيه ربنا يجمعنا واياكم على خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله